مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث ما هو الوعظ الذي اريد ان اقوله لكم في الوعظ ان الوعظ ليس استعراضا للمعلومات ولا تعبيرا عن الذات ولا محاوله لاقناع السامعين انك ذو علم وذو معرفه وذو درايه ان ارتبط الوعظ بالذات فقد قيمته وروحانيته الوعظ هو اذن محاوله لادخال السامعين في النطاق الالهي في المعرفه الالهيه في المعرفه الروحيه من اجل خلاص نفوسهم فاللي بيوعظ بيهتم بذاته ولا بيهتم بسامعيه يعني لازم تسال نفسك السؤال انت بتوعظ بتهتم بذاتك ولا بتهتم بسامعيك عايز تبان انك انت انسان واسع المعلومات واسع المعرفه واسع الادراك من اللاهوتيين ما كل دي ما توصلش النتيجه ولا يكون وعظك له تاثير ولا له اجر ولا له فائده بعض الناس يظنون ان الوعظ اهتمام باللغه ولذلك احيانا كثر الوعظ السجعي والبلاغه والكلام لكن تاثير روحي لا اذا لم يكن وعظك مؤثرا في النفوس فخير لك الا تعص انت بتاثر في النفوس بناحيتين اما قيادتهم الى التوبه او قيادتهم الى معرفه الله ومعرفه وصاياه بحيث تقودهم ايضا الى الحياه الروحيه يعني اما الى التوبه او الى النمو الروحي غير كده يبقى ما لهوش معنى ده هدف الوعظ لهذا نبتدي نتكلم ونقول كيف تعظ الوعظ على انواعه واشكاله من ضمنه الوعظ على ايه من الايات بحيث تكون هذه الايه شامله بقدر الامكان للموضوع انا شخصيا اميل الى اني اعظ عن موضوعات وليس عن ايات أقول لكم يعني موضوعات وليس عن آيات يعني نختار موضوعا معينا ونجمع كل الآيات المتعلقة بالموضوع مش مجرد آية نختار موضوعا معينا ونجمع كل الآيات التي تختص بهذا الموضوع وبهذا يكون الموضوع متكاملا فإن كانت لا تكفيه عظة ممكن يستكمل في عظات أخرى كذلك مقارنة الآيات بعضها ببعض بيريك الزوايا المتعددة للموضوع والعناصر المتعددة للموضوع أفتكر مرة من المرات كنت زمان وأنا أسقف كان عندي فرصة أختبر طلبة قسم النهاري في الإكليريكية في الوعظ يعني يقف الطلبة قصاد لجنة ونسمعهم فواحد مرة قلت له أنت هتتكلم عن إيه يا ابني؟ قال هتكلم عن التوبة، قلت له التوبة دي التوبة تتألف فيها كتب كل موضوع التوبة هيقوله في عظة لا شك إنه مش هيقول حاجة ولذلك أهم حاجة في العظة أن تأخذ نقطة صغيرة جدا وتلقي عليها أكبر كمية من الضوء نقطة صغيرة خالص يعني مثلا في التوبة ممكن تاخد نقطة واحدة إنه لا يأس في التوبة مهما كانت حالة الإنسان مجرد النقطة دي وتتكلم عنها أو مثلا علامات التوبة كيف تبرهن إنك إنسان تائب مجرد علامات التوبة تتكلم ممكن تتكلم عن انسحاق القلب في التوبة هي نقطة صغيرة وتتكلم عنها ممكن تتكلم على عدم الرجوع في التوبه يعني تحصين التوبه وحفظها بحيث الانسان ما يرجعش يعني قصدي اقول تمسك نقطه صغيره وتتكلم عليها وكلما كان كلامك جديدا على الناس كلما كانت له فائده لان الناس اذا استمعوا اليك فتره من الوقت ولم ياخذوا شيئا جديدا يشعرون انهم قد اضاعوا وقتهم عايز أقول حاجة تاني إن الوعظ عبارة عن محصلة لكل معلومات الوعظ يعني فيه معلوماتك الكتابية اللي بتاخدها من آيات الكتاب وفي معلوماتك في تاريخ الكنيسة وسير القديسين إذا أتى أي مجال أثناء العظة تقول قصة تقول جزء من التاريخ بل أيضا تظهر أرثوذكسيتك وعقيدتك في طريقة الوعظ بيبان الوعظ الأرثوذكسي من غير الأرثوذكسي فتكون العظة دسمة فيها عقيدة فيها لاهوت فيها تاريخ كنيسة فيها سير قديسين فيها تفسير للكتاب فيها آيات من الكتاب فيها روحيات فيها أقوال آباء محصلة كل ما الإنسان يكون دسم في معلوماته يبان الدسم في عظته ولهذا كان تحضير العظة مفيد على الأقل تنظم معلوماتك تنظم أفكارك أنا زمان أول ما ابتديت الوعظ كأسقف طبعا في حاجات غيرتها ودلوقتي اتغيرت عند الكل ونشكر ربنا زمان أول ما ابتديت الوعظ كأسقف كانوا الوعاظ ينكسفوا جدا يكونوا محضرين في ورقه ينكسفوا فافرض ده مثلا الكتاب المقدس ده يروح جايب ورقه وحاططها في الوسط كده ويمسك في الكتاب المقدس مثلا ويقول نقرا من انجيل يوحنا البشير بركاته علينا امين ويقرا ويسيب الورقه وكل شويه والتاني يبص في الانجيل وهو بيبص في الورقه عمل ريائي مش معقول انا بقيت اجيب كارتات واحطها قصادي وما عنديش مانع ابدا اروح ماسك وباصص انا انا يهمني ان انا الناس يستفيدوا ومش يقولوا عني حافظ ولا مش حافظ وطبعا الواحد ما بيقراش عظه ده بس بيحط النقط الهامه التي يحتاج اليها او لو قول من اقوال اباء لكن ما بيقراش لان اللي بيقرا بيفقد تاثيره الروح لكن ما فيش مانع موجود نقطه احتاجنا لها نبص اعملها كده ما عنديش مانع ناس كتير كانوا بيشوفوني بعمل كده فقضينا بنعمة ربنا على حكاية الورقة دي تاني حاجة كان الواعظ الإكليريكي يهتم باللغة بالنحو والصرف والنطق وحاجة بيبان إن هو يعني كما لو كان فقيها لا واعظا راجل بي بيهتم باللغة وبالتشكيل وبالنحو ويمكن يا عيني يقعد يرتبها ويحفظها كده وتبقى حاجه صعبه. احنا بقينا نتكلم ما فيش مانع اتكلم بلغه عربيه بلغه عاميه ما ما فيش مانع. لغايه دلوقتي لما بقى الناس اللي كانوا بينتقدونا زمان على الكلام باللغه العاميه بقوا يقولوا هم رخرين باللغه العاميه ويالفوا كتب باللغه العاميه ومشي. ده حتى كثير من الشيوخ بيتكلموا باللغه العاميه دلوقتي. كان زمان ما فيش حاجه زي كده ده كان الانسان لازم يقف ويتكلم بالفصاحه والنصاحه والبلاغه والبيان والبديع وكل الحاجات دي انا لولا ان الناس كانوا يعرفوا عني ان انا اللغه العربيه دي يعني نشكر ربنا ماشي فيها وبكتب شعر وغيره كانوا وصفوني بان انا انسان عامي وجاهل والى اخر هذه الاوصاف نشكر ربنا ما مشيتش ولو مشيت ما يهمش المهم التأثير على الناس المهم نجيب نتيجة نجيب نتيجة لربنا نقنع الناس مش تفاصح يعني إظهار فصاحة وإظهار معلومات لا أزم ودلوقتي انتشرت الحكاية حكاية الكارتات بقت معروفة وحكاية اللغة ما بقوش الناس يوضعوها في الاهتمام الأول النقطة الثالثة لم أقصدها لكن أرغمت عليها لاني لما بدات اتعب من الانزلاق الغضروفي في سنه 64 يعني من قيمه 28 سنه بقيت اقعد دلوقتي في ناس كتير بيقعدوا من غير انزلاق غضروفي يعني كتير قوي بيوعظوا وهم قاعدين الحاجه الوحيده اللي ما بقدرش اقعد فيها وانا بعظ عظه القداس او عظه الجناز دلوقتي نادر لما بوعظ في الجنازات لكن عزة القداس آه لازم أكون واقف المهم زي ما بقول لكم هو الروح الذي تعطيه للسامعين وليس لا المعلومات ولا الفصاحة يكون عندك هدف معين روحي توصله للناس في عظات ممكن تبقى عظات روحية صرف وفي عظات بتبقى عظات تاريخية في سير القديسين يعني تقول سيرة قديس وتحاول في هذه السيرة انك تذكر النقط الروحية المؤثرة في حياة هذا القديس وفي عظات تعليمية عقائدية وهذه لا أنصح أن تكون لكل الشعب لأن مش كل الشعب يقدروا يفهموا العقائد إلا لو كان لك موهبة تبسيط العقائد وتبسيط اللاهوتيات بحيث تكون بأسلوب يفهمه الناس أنا فاكر مرة دعيت لإلقاء عظة في الزقازيق سنة 63 كنت أسقف للتعليم ساعتها وبعدين لقيتهم عاملين إعلان أن العظة عن الطبيعة والطبيعتين قلت لهم إيه يا حبيبي ده أنا هبتدي الناس هيخرجوا من الكنيسة بعد خمس دقايق هبقى مش لاقي حد مين هيفهم الطبيعة والطبيعتين قال لي ده احنا عملنا اعلانات وبتاع وانا قلت لهم ما فيش حاجات من دي انا ممكن كمقدمه او سؤال اجيب الموضوع ده ولكن الموضوع كله يكون موضوع روحي لاحظ انك انت بتلقي عزه في مجتمع غير متجانس يعني فيه الكبير وفيه الصغير وفيه الستات وفيه الرجاله وفيه المتعلمين وفيه الجهله وفيه الخدام وفيه المخدومين فلا بد ان يكون الكلام يناسب الكل يكون كلام بسيط وكلام يقبله الكل وهو ده الوعظ الروحي لا مانع انك تدخل العقيده في ثنايا الكلام يعني مثلا افرض انك بتوعظ عن كلمات المسيح على الصليب وجات كلمه اليوم تكون معي في الفردوس تقول لهم اليوم تكون معي في الفردوس يعني روحوا مش هتقعد تلفلف ثلاث اربع ايام حوالين الجثه ده في نفس اليوم هيكون معاه في الفردوس وتبقى دخلت في حاجه عقائديه من غير ما تتخذ العقيده كاساس للعزم اهو كلام في السكه جه او مثلا تقول لهم المسيح قال له اليوم تكون معي في الفردوس ما قالوش في الملكوت في فرق بين الملكوت والفردوس اللص قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك فهو ما قالوش اليوم تكون معي في الملكوت قال له تكون معي في الفردوس لأن الملكوت ده بعد القيامة مش دلوقتي ده المسيح في متى 25 في الدينونة اللي هي من آية 31 للآخر قال للناس اللي على اليمين تعالوا يا مبارك أبي يرثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم يعني الملك ده هيورثوه فين لما يجي المسيح في مجده ويعمل الدينونة يبقى في فرق بين الملكوت والفردوس الفردوس مكان انتظار إلى يوم الدينونة إلى يوم القيامة العامة وبعد ذلك يبقى يبتدي مرحلة الملكوت بعد الدينونة يبقى بتقول كلام عقيدي في السكة ويمكن العظة كلها تكون عظة روحية لكن بعض كلام في السكة كده ويبان ان هذا الكلام غير مصطنع كلام جاي في مجرى العزة يعني فيمكن ان تدخل كلاما في العقيده اثناء العظه ويكون كلام خفيف ومقبول و... ولا يتعب منه السامع لان مش كل الناس عندها العقول التي تقبل الكلام العقيدي واللاهوتي خد الناس على قدهم يعني العظة كلما كانت مرتبة كلما كان قبولها أكثر يعني باين الكلام لأن في ناس ساعات واحد يوعظ يقول احنا مش عارفين الراجل ده بيقول ايه عايز يقول ايه مش عارفين الكلام مش منظم المعلومات مش مرتبة ومش باينة نقطة ورا نقطة ورا نقطة ورا نقطة لكن ما تقعدش تقول تقعد تعد بقى واحد اتنين ثلاثة زي مرة واحد طلع وقال أقسم هذا الموضوع إلى 25 قسم فواحد قال لي جنبه قال له صحيني في القسم 21 ده 25 ده هيعمل إيه ده بقى؟ بيفتكر إنسان إنه بيظهر علم إنه بيقول 25 نقطة نقط على القد ومرتبة وبسيطة لأن ساعات واحد يقول أقسم هذا الموضوع إلى ثلاث نقط والنقطة الأولى ألف وب وجيم ودال والنقطة الثانية عين وصاد وضاد ما فيش الناس هيتعبوا نقط بسيطة ومحددة والمعلومات مركزة ينبغي أيضا في العظة عنصر الإقناع لأنك بتقنع الناس بحقيقة روحية والإقناع ينقسم إلى نوعين من الإقناع النوع الأول إقناع بآيات واضحة تثبت الفكر الروحي اللي انت بتقوله يعني آية متفصلة تفصيل على المعنى اللي بتقوله والنوع الثاني من الإقناع هو الإقناع الفكري يعني بحيث إن المعنى الروحي يعرف أسبابه وحكمته والقصد منه ونتائجه وأسبابه هو ده اللي هو يفيد الإنسان اللي قصاده يبقى إقناع عن طريق الكتاب وإقناع عن طريق العقل والفكر يعني مثال كده افرض أنت مثلا بتوعظ عن الغضب فتقدر في الغضب تجيب آيات من الكتاب المقدس وأقوال من الآباء وبعدين تشرح عقليا آيات من الكتاب المقدس مثلا ليكن كل انسان مسرعا الى الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب لان غضب الانسان لا يصنع بر الله او الايه بتاعت لينزع منكم كل غضب وكل سخط او الايه بتاعت لا تستصحب غضوبا ومع صاحب سخط لا تجيء ساعات ترجمه يقول لك انسان سخوط ولا حاجه لكن هي مع صاحب سخط لا تجيء فدي ايات تيجي مثلا من أقوال الآباء تقول لهم قال القديس أغاثن ولو أقام الغضوب أمواتا فما هو مقبول عند الله ولا يقبل إليه أحد من الناس كل دي آيات لكن لازم تفسر بالعقل ليه ما تكونش غضوب إزاي الغضب خطية منفرة إزاي الغضب وسيلة غير مقبولة عند الناس ازاي الغضب بيكشف ضعفاتك ان كنت انسان متنرفز ازاي الغضب بيحمل خطايا اخرى اثناء الغضب في نرفزه في تلف للاعصاب في الفاظ جارحه فيه كلام غير لائق ازاي الغضب يخليك تخسر الناس يبقى كل ده انك انت بتقنع اللي قصادك اقناع فكري غير الايه وانت بس تقول له الايه بتقول وخلصنا طب الآية بتقول عشان إيه؟ ليه ربنا قال ما تغضبش؟ وطبعا المقصود بالغضب هو النرفزة وليس الغضب المقدس لأن الغضب المقدس ما فيهوش نرفزة يبقى عنصر الإقناع لابد أن يكون موجودا كلما استطعت أن تقنع الشخص اللي قصادك بالفضيلة اللي أنت بتقولها بهذا الاقناع توجد دافعا داخليا في ضميره يذكره باستمرار بالفضيله دي يعني افرض مثلا انك انت بتوعظ الناس عن عدم التدخين مثلا وابتديت تقنعهم بان التدخين ده ضار بيهم ضار بيهم صحيا وتذكر الحاجات دي ضار بيهم من الناحية النفسية إن إنسان ما يكونش تحت سيطرة عادة من العادات تستعبده ضر بيهم اجتماعيا لأن الناس بياخدوا فكرة عن المدخنين إنهم غير متدينين ضر بيهم من الناحية الروحية إلى آخره بتقنع الناس بموضوع من الموضوعات على شرط تكون درسه يقول لك طب هات لي آية ما هو مفيش آية بتقول لا تدخن ويمكن السجاير ما كانتش معروفة أثناء كتابة الكتاب المقدس تقول له مثلا في آية بتقول كل الأشياء تحل لي ولكن لا يتسلط علي منها شيء فمنين ما يتسلط عليك شيء تعتبر أنك أنت فقدت حريتك والله يريدك أن تكون حرا وبيقول إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا تاخد مثلا اي ايات على ان الجسد لما بتهلكه دي خطية أيضا لأن الكتاب بيقول مجدوا الله في أرواحكم وفي أجسادكم التي هي لله وإن احنا مفروض نكون أطهارا جسدا وروحا تقنع اللي قصادك بكلام تقنعه بتحليل بآيات بناحية نظرية قم يشعر أنه هو مقتنع يشعر أنه أخذ درس لأن الوعظ في الكتاب المقدس بيسموه أحيانا التعليم الكرازة والتعليم أو خدمة الكلمة بالإنجليزي يقولوا teaching and preaching اكرزوا لجميع الأمم وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به اكرزوا اللي هي preaching وعلموهم اللي هي teaching بتعلم الناس عشان تعلم لابد المدرس يكون واضح ومقنع ويخلي التلميذ اللي قصاده يقتنع بالفكرة اللاهوتية أو الفكرة الروحية اللي بيقولها ويخرج وهو شبعان من جوه وهو مقتنع من جوه حتى لو كان مش قادر يكون مقتنع بوجوب الفضيلة وأيضا في الوعظ لا تحملوا الناس أثقالا عسرة الحمل لا تكلم الناس عن درجات كمال فوق مستواهم وإن كلمتهم عن هذا الكمال كلمهم عن التدرج الذي يوصل إليه زي ما بيقول الرسول سقيتكم لبنا لا طعاما لانكم لا تحتملون كلمهم عن التدرج ربنا عايزك تصل للكمال لكن في كمال نسبي وكمال مطلق الكمال مطلق لله وحده الكمال النسبي نسبة لحالتك الروحية لإمكانياتك لمقدار عمل النعمة فيك لمقدار عمل الروح فيك للمواهب التي أعطيت ليك كلها حاجات نسبيه فايه اللي انت تقدر عليه اخطو ولو خطوه واحده نحو الكمال يبقى ماشي في طريق الكمال وربنا يعينك تخطو كمان خطوه لكن تضع الكمال نصب عينيك سواء وصلت اليه او لم تصل لكن لا تحمل الناس احمالا عثره الحمل ودي ساعات بتظهر في بعض الوعاظ وبعض الوعاظ ساعات بيقولوا كلام أنا بقول حرام عليهم يقولوا الكلام ده يعني يقدم درجة من درجات الفضيلة ويوري اللي ما بيعملش كده ما يبقاش مسيحي ما يبقاش مسيحي ليه يا أخي؟ ما هو مسيحي بس على قده لكن ما يبقاش مسيحي ما يبقاش مؤمن اللي ما يعملش كده ما يخشش الملكوت لماذا تغلقون أبواب الملكوت أمام الناس أنت تشرح الفضيلة وتدعو الناس إليها وتشرح طريق الكمال امام الناس وتدعو الناس اليه لكن لا تغلق الابواب امام احد لان في ساعات واحد يخرج من العزه ويقول خلاص انا ما فيش فايده فيا طول ما قصادي هذا الواعظ انا مش داخل الملكوت ابدا خليك لطيف وخلي الناس يشعروا انك تقودهم الى طريق الحياه وطريق الخلاص دون أن تصعب الطريق أمامهم المسيح قال للكتب والفريسيين في متى 23 قال لهم قال عليهم أنهم يحملون الناس أحمالا عسرة الحمل لا يستطيعون هم أن يحركوها بأصابعهم ولا ما الكتب والفريسيين لأنهم يغلقون أبواب الملكوت أمام الناس فلا هم دخلوا ولا جعلوا الداخلين يدخلون يعني واحد مثلا ما دفعش العشور تقول له لا فدام ما بتدفعش عشور يبقى مش هتخش الملكوت ابدا ربنا هيدينك ويقول لك ادفع ديونك قبل ما ادخلك طب يا حبيبي سهلها قصاد يعني ربنا مديني طب اقسطهم له وممكن اديهم له بالتقسيط ممكن اتضرر ممكن عليا ديون قديمه كيف استطيع ان انا ادفعها لكن ما تحكمش احكام صعبه ولا تحكم احكاما عامه على جميع الناس انت لا تدري ظروف كل احد يعني مثلا ممكن تستخدم حتى قوانين الكنيسه بطريقه خاطئه تكون بتلقي عزة على الصيام وتقول اللي ما يصومش الأربعين المقدسة ده ما يبقاش مسيحي وقانون الكنيسة بيقول أيما أسقف أو قس أو شاء ليه بس يا حبيبي الكلام ده؟ طب افرض ده راجل عيان وفي حالة خطرة أو حالته الصحية تستلزم نوع من الإعفاء وقوانين الكنيسة بتسمح للمرضى وللحبالة وللمرضعات وللعجائز وللأطفال طبعا في حدود مفهومه مش كل واحد وصل لسن معينة زينا احنا مثلا يقول بقيت معفى الحمد لله من قانون الصيام لا ما دام جسده قادر يبقى ممكن لكن عجائز يعني عاجزين يعني في فرق بين عجائز ومسنين المسن يعني وصل لسن كبير لكن عاجز يعني أصبح عنده عجز عواجيز بيتعكزوا على عكاكيز يعني مش قادرين واحد ماشي كده بيسندوه ما تقولوش انت مش هتخش الملكوت علشان ما صمتش الأربعين سيبه هو وأب اعترافه يصطفي معاه انت تتكلم عن أهمية الصوم لكن لا تغلق أبواب الملكوت أمام الذين لم يصوموا لا تستطيع أن تدرك صحتهم لسه جايز واحد من اللي موجودين أول مرة يخش الكنيسة وده بنمشيه تاتا تاتا كده واحدة واحدة خطوة خطوة يجي أول ما يخش الكنيسة يقول له لو ما صمتش الأربعين ما أنتش داخل الملكوت يقول مانيش داخل الكنيسة ما دام هي هتمنعني على الملكوت كونوا لطفاء في عظاتكم ليس معنى هذا أن يصل الناس إلى الاستهتار لأ الحق موجود ولكن هناك حالات خاصة لا تعمم أنت العقوبة على الكل هنا يبقى الوعظ في إمكان الناس أن يقبلوه وفي إمكان الناس أن ينفذوه وليست فيه الأحكام العامة ولا القسوة في وعاظ في منتهى القسوة لدرجة إن يشتمون الخطاه من فوق منبر الكنيسة وكلام يترص ورا بعضه كده هؤلاء المستهترون الذين يعيشون في اللامبالاة آه، الجزء وهات كلام كلام كلام الناس بيتعبوا الواعظ الروحي لا يشتم في عظته هو ميعادنا خلاص السبعة وربع الواعظ الروحي لا يشتم في عظته طب دي نأجلها بعدين